في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى مع المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم أخوي وحبيبي استشعر معايا المعنى الجميل دوت أدينا داخلين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وبكل رحمة وبكل أدب وبكل سكينة ولو سألتوني هل لك أمنية النهاردة أمنيتي الوحيدة النهاردة أمنيتي الجميلة الليلة دي بتمنى أن كل يوم يبقى يوم ثلاث عشان نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم اوعى تنسى التأشيرة وانت داخل تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم دخلنا زي المرة اللي فاتت لقينا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع بعض الصحابة وبيعلمهم أصول الحب الحلال وازاي يبعدوا عن الحب الحرام وازاي ان هم يعيشوا الحب الحلال ويستمتعوا بيه فالنبي بيقول لهم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أول حاجة وأهم حاجة وأغلى حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده ومن الناس أجمعين وبيقول لهم صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان عشان كده تعالوا نعيش النهاردة مع الجزء الثاني والأخير من فتنة الحب وبنستأذن من الكلام عن العقد نستكمل إن شاء الله حديثنا عن العقد وأسئلة العاقدين ويعني الحديث عن العقد والز- والزواج والنكاح كيف يتم بصورة شرعية جميلة ده اللي هنتعايش معاه إن شاء الله من الحلقة القادمة أسأل الله جل في علاه أن يزوج كل بنات المسلمين وأن يعف كل شباب المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه تكلمنا المرة اللي فاتت عن فتنة الحب وتكلمنا بهذه المناسبة عن عيد الحب ال Valentine Day وانتوا عارفين طبعا ان في يعني كل- بكل أسف عدد كبير جدا من المسلمين واقعين في المشكلة ديت ان أي عيد تحت أي مسمى بيحتفلوا بيه أهو أي عيد يطرأ على الناس لأن الناس مسكينة تعبانة ومشغولة ومخنوقة من رتم الحياة السريع الصعب المادي ال- اللي خلى ناس كتير عايشة في قلق نفسي فأي عيد بيفرحوا بيه وخلاص حتى لو كان عيد ما هواش من أعياد المسلمين والأصل إن احنا لا نحتفل إلا بأعيادنا احنا كمسلمين واتكلمنا عن حكم الشرع في ال Valentine Day أو في عيد الحب واحنا قلنا يا جماعة إن في كتير عن طريق الخطأ هو مش قصده لكن هو عايز حد بس يوجهه يعني أنا أذكر مرة في سنة من السنين كده من أكتر من حوالي 3-4 سنين فوجئت في يوم رأس السنة لقيت أخت فاضلة بتتصل بيا السلام عليكم ازيك يا شيخ محمود قلت لها الله يسلمك ربنا يحفظك فبتقول لي لقيتها مرة واحدة كده بتقول لي هابي نيو يير فقلت لها الحمد لله خفت وطلعت من المستشفى فيعني فيعني طبعا هرد عليها اقول لها ايه يعني ف- فالمساله ان كتير من المسلمين نفسهم بس حد يوجههم صح تعالوا النهارده بقى نستكمل الموضوع ونشوف ايه اسباب الوقوع في الحب والعشق الحرام وكيف ننجو وكيف يعني نعالج هذه المساله بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم اول حاجه من اسباب الوقوع في الحب المحرم يقينا هو البعد عن الله وخلو القلب من محبه الله الإنسان يا جماعة القلب ده خلق عشان نحب بيه ربنا عشان نعبد بيه ربنا قلت لكم المرة اللي فاتت لو إن إنسان اتحط قدامه طبق شوربة فمسك المعلقة قال بسم الله وراح حاطط في عينيه عينيه هتضيع لو حط في ودانه ودانه هتت... يعني برضه هتضيع إنما الأصل إن الشوربة دي تتشرب عن طريق الفم كذلك القلب ربنا خلق هذا القلب وقال لك يا مسلم القلب ده أنا خلقت جواك لكن أنت لا تملك من أمر شيء قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء أنا خلقت قلبك ده عشان تحبني بيه وعشان تعبدني بيه وعشان تحب اللي أنا بحبه والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك القلب ده لازم نعرف نحب بيه ربنا لازم نستعمله في الخوف والرجاء والثقة والإنابة والتوبة والتوكل واليقين والإخبات والخضوع والرضا والانكسار المعاني الجميلة والعبادات القلبية اللي كتير مننا أهملها وظن إن العبادة فقط صلاة وصيام وزكاة وحج فقط لا ده في عبادات قلبية عظيمة جدا جدا محتاجين إن احنا نعرفها ونتعايش معاها عشان كده بقول لحضرتك ان من اسباب الوقوع في الحب المحرم القلب فاضي فاضي من محبة ربنا او في بعض يعني يعني فتات من هذه المحبة العظيمة واتملى القلب بغير محبة الله سبحانه وتعالى فلما القلب اصبح فارغ من محبة ربنا اصبح سهل جدا يقع في فريسة للحب المحرم والعشق المحرم عشان كده بقول لحبايبي اللي بحبهم في الله وبتقرب لربنا بحبهم بقول حبايبي في الله يعني عايزين نتعامل مع ربنا من مراد الله منا وليس من مرادنا نحن من الله مراد الله منا ان احنا نكون عباد لله سواء ربنا اعطانا او منعنا او اعطانا الصحة او ابتلانا بالمرض رزقنا بالزوج او بالزوجة او حرمنا او اعطانا الاولاد او حرمنا في النهاية لازم اكون عبد لله مرادي انا من الله انا عايز اعيش احسن حياة عايز ابقى غني عايز اكون معايا زوجة جميلة جدا ومثقفة جدا وعلى اعلى مستوى وتكون ستايل وتكون وتكون وعايز اكون عندي ما شاء الله اولاد وبنات وجمال كلهم وحلوين ما شاء الله عايز اكون عندي فيلا واثنين وثلاثة وشاليه واثنين وثلاثة عايز اكون عندي فلوس كتيرة جدا عايز اكون عندي ثلاثة اربع عربيات عايز عايز لكن مراد ربنا مننا انه ربنا سبحانه وتعالى يريد منك ان تكون عبدا لله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لو قلبي اتملى بمحبه ربنا يقينا لا يمكن اعمل حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى واحنا لما اتكلمنا يا جماعه عن انواع الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى قلنا ان اعلى اعلى انواع الذكر لله سبحانه وتعالى ان يكون الله منك على بال دائما اللهم ذكرنا بك فلا ننساك ابدا ان انت عمرك ما بتنسى ربك سبحانه وتعالى يوم ما هتروح تعقد علاقه محرمة مع بنت في الجامعة أو في الشغل أو جارتك أو في أي مكان هتقول لا يمكن أعمل كده لأن ربي حبيبي حرم علي العلاقة المحرمة ديت ولأن أنا كمان عارف أن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان زي ما أروح أحب البنت ديت أكيد برضو واحد ممكن يحب أختي أو زوجتي أو بنتي يبقى حرام أن أنا أقبل على هذه الخطوة يبقى أول حاجة من أسباب الوقوع في الحب المحرم البعد عن الله وخلو القلب من محبة الله تاني سبب في عجالة السريعة طبعا عشان يعني وقت الحلقة لا يسمح التربية الخاطئة بالله عليكم يا جماعة بالله عليكم أبائنا وأمهاتنا الناس الأفاضل اللي بنحبهم في الله وأملنا كبير في الله سبحانه وتعالى أن الأباء والأمهات فعلا يهتموا بتربية أولادهم تربية على نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكم يا أباء ويا أمهات يا أيها الذين أمنوا يا مؤمنين اللي اتملأ قلبكم بالإيمان والحب لله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وما من راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة يا الله يغش رعيته ازاي يخلي ولاده يعيشوا في الحرام يخلي ولاده يبص على الحرام يخلي ولاده يروحوا أماكن حرام ما يأمرهمش ما يأمرهمش لا بصلاة ولا بحجاب الحجاب ولا ولا بر والدين ولا قرايه قران ولا ذكر لله يبعدهم تماما عن مصادر النور ويقربهم من مصادر الظلمه ويبعدهم عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى يبقى غش رعيته وضيع رعيته هيتعلقوا في رقبته يوم القيامه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم حقيقه كان من اشد الاشياء والله الذي لا اله غيره اللي عرفت انها بتكون سبب في وقوع البنت بالذات في الحب المحرم انها ما لقتش الحب في بيتها ما شافتش طعم الحب من الام والاب ما كانش في حوار بينها وبين ابوها وامها ما كانش في مساحة حب وتفاهم بينها وبين ابوها وامها واخواتها يا جماعة الخير يا حبايب قلبي شبعوا ولادكم حب خد ولادك في حضنك خد بناتك في حضنك خد ولادك وبناتك في حضنك حببيهم في طاعة ربنا خليهم يحسوا بطعم الحب وطعم الحنان علشان ما يدوروش على البديل المحرم البنت لو ما لقتش الحب من أبوها ومن أمها بكل أسف بتروح تلجأ إن هي تلتمس كلمة حب من شاب زميلها في الجامعة أو جارها أو زميلها في أي مكان عياذا بالله او انها على الاقل لو ما عرفتش حتى شاب بتروح تدور على بنت ممكن تكون البنت دي اخلاقها سيئه وبكل اسف بتضيعها بسبب ان هي ما لقتش الحب دوت في بيتها عشان كده بنقول التربيه الخاطئه من اسباب بل من اهم الاسباب في الوقوع في الحب المحرم يا جماعه شبعوا ولادكم حب واحفظوا الكلمه ديت ولو ما طلعتوش النهارده الا بالكلمه دي كانت كفايه شبعوا ولادكم حب ربنا يحفظكم ما تخلوش حياتنا كلها اوامر ونواهي يا بنت اعملي او ما تعمليش يا ولد اعمل وما تعملش يا فلان يا ما تبقاش الحياة كلها أوامر لأن الأولاد بيكرهوا كلمة أوامر ولكن خلوها علاقة حب يا بنتي يا حبيبتي أنا خايفة عليكي وبحبك يا ريت تعملي كذا عشان نفس ربنا يجمعني وأنا وأنتي وأبوك وأخواتك نفس ربنا يجمعنا في الجنة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء يبقى إذا محتاجين إن احنا ربنا يجمعنا في الجنة احنا وأزواجنا وأولادنا ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة رقم ثلاثة من أسباب الوقوع في الحب المحرم التبرج ودي مشكلة كبيرة قوي قوي بنحاول نعالجها من سنوات طويلة قوي عمر ما كان حد يتخيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان في مسلمة ممكن تكون متبرجة ولذلك ارجعوا يا جماعة لسنة النبي اقروا سنة اقروا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عمركم ما هتلاقوا النبي كان بيكلم واحدة وبيقول لها انت متبرجة ليه لان ما كانش فيه ولا واحدة متبرجة ابدا وما كانش يخطر على قلب بشر ان مسلمة تبقى متبرجة ولذلك لما حب النبي يذكر المتبرجات ذكرهم في النوم لا يمكن يكونوا في عهده ابدا حديث رواه مسلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال صنفان خدوا بالكم من اهل النار لم ارهما قال دول مش هيكونوا موجودين في عهدي ابدا كان منهم او منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة البخت الجمل كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا سبحان الله امرأة في عهد النبي عليه السلام راحت تشتري ذهب من واحد من يهود بني قينقاع ويهود بني قينقاع كانوا مشهورين جدا بتجارة الذهب واحد يهودي طلب منها انها تكشف وشها فقط فرفضت ساومها مرة واثنين وثلاثة رفضت بحيلة ماكرة ربط طرف التوب من ورا بطرف التوب من فوق يعني طرف التوب من تحت كده بطرفه من فوق فجت تقوم فرجليها انكشفت فصرخت شافها مسلم غيور وراح داخل على اليهودي اللي عمل كده وراح قتله راحوا اليهود اجتمعوا على المسلم قتلوه راح النبي مقوم غزوة كاملة غزوة بني قينقاع وأجلى يهود بني قينقاع من المدينة ملكوش وجود في المدينة لا يمكن تقعدوا بعد ما تسببتم في ان انتوا عريتم رجل مسلمة تخيلوا النهاردة كم مسلمة بتقول لبيوت الأزياء اليهودية سمعنا وأطعنا الفتحة من قدام السنة دي نفتح من قدام الفتحة المرة دي من ورا نفتح من ورا الفتحة السنة اللي جاية تكون من كل ناحية يعني واخد بال حضرتك يعني فتحات استيريو يعني ربنا عافين عافيكم إذا المسلمة لما تسمع قول المولى عز وجل يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين الله شوف قد إيه شوف لما تسمع قول المولى عز وجل في هذه الآية وما تسمعش وما تلتفتش لهذا الكلام ولا تنفذ وتسمع قول بيوت الأزياء اليهودية الفتحة السنة دي كذا الموديل السنة دي كذا أزياء الربيع كذا أزياء الخريف أزياء الشتاء أزياء الصيف وتسمع وتقول سمعنا وأطعنا مشكلة كبيرة جدا عشان كده بنقول ان من اعظم اسباب الوقوع في الحب المحرم التبرج تعالوا نكلم نكمل الاسباب ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك تعالوا نزور بيت الرسول بيت الرسول ونسعد بنور
عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم بعد الفاصل أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وتعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا تعالوا نتكلم عن بقية أسباب الوقوع في الحب المحرم لكن قبل ما نبدأ عايزين ننوه إن شاء الله إحنا في انتظار ال SMS بتاعتكم واتصالاتكم في آخر 10 دقائق في البرنامج إن شاء الله وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما رقم أربعة من أسباب الوقوع في الحب المحرم الاختلاط في الجامعة والعمل بكل أسف تلاقي في جامعات كتيرة جدا الولد قاعد جنب البنت بكل أسف وممكن البنت تروح تستأذن باباها ل daddy زي ما بيقولوا تروح تستأذنه في ان صاحبها أو زميلها يجي يذاكر معاها والأب طبعا راجل ما شاء الله gentle وراجل large وبعضهم بيبقى 3 X large فبيقول لها مفيش مشكلة يا بنتي تعالي وهاتي صاحبك واقعدوا ذاكروا وربنا يقويكم ويعينكم يا رب العالمين أذكر موقف طريف كده كان حصل واحنا في أمريكا فشاب واحد راجل مصري يعني جاي بيحكي لنا بيقول لنا يعني كانت مشكله حصلت معاه بينه وبين بنته بنته في الثانويه العامه هناك في امريكا يعني بما يوازي الثانويه العامه وبعدين طبعا هناك الدنيا مفتوحه على الاخر فراحت جايبه له ولد مش مسلم ولد اسمه جورج وجاي يذاكر معاها في البيت فالاب بحميته كمسلم قال لها ما ينفعش يا بنتي ازاي يجي يقعد يذاكر معاكي قالت له انت لازم تكون large يا daddy وتظبط المساله يعني عشان دي مذاكره واحنا بنذاكر مع بعض وده صاحبي وزميلي فاعترض الراجل فراحت البنت ضاربه 911 911 جابت له البوليس البوليس سحبوا على القسم على قسم الشرطه وقعدوا يضربوا فيه يبهدلوا فيه لمده اسبوع كامل وبعد كده خرجوه قالوا له ها خلاص الحمد لله يعني دماغك اتغسلت قال لهم الحمد لله حصل لي غسيل مخ خلاص يعني يا بنتي ما فيش اي مشكله خالص واتفضلي وهاتي الاخ جورج اخ يعني ده يعني وذاكري معاه براحتك المهم شويتين وراح مدبر لها كده مكيده كده شويه قال لها عايزين ننزل مصر كده نتفسح عند عمك شويه بيقول بمجرد ما نزلتها مطار القاهره لم اتمالك نفسي نزلت ضرب فيها عشان اشوف بقى اللي هي عملته فيا بسبب 911 ديت والاسبوع اللي قضيتوني في الاسم وبعدين بقى بدات ادب فيها في مصر اقول لها كوبايه شاي لو سمحت تجيب لي كوبايه الشاي اقول لها اتاخرت نص دقيقه وروح ضاربها آه مش عارف تعالى هاتي كذا تتاخر شويه قال لحد ما قلت لها ها نرجع ونعيش باحترامنا ولا لسه هنضرب برضه 911 1 المهم قال الحمد لله ايه تابت وعادت الى الله سبحانه وتعالى فالشاهد في الموضوع ان الاختلاط والاحتكاك بين البنت وبين الشاب في الجامعات وفي الثانويه وفي العمل و كل هذه الاسباب يا جماعه اللي بتخلي البنت عياذا بالله بتفقد اشياء كثيره جدا اوعوا تحسبوا ان ده تزمت يعني يعني السيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها لما سالها النبي عليه الصلاه وان كان في الحديث مقال لما سألها ما أفضل شيء للمرأة يا فاطمة قالت ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال فعلا المرأة لما بتتعود الاحتكاك بالرجال بكل أسف بشيء في شيء يعني واحدة واحدة بيبتدي حيائها أو, أو جرأتها على الرجال بتبدأ تكتر والحياء بيبتدي ينسحب من تحت رجليها واحدة واحدة عياذا بالله ربنا عافينا وعافيكم عشان كده أفضل حاجة للمرأة ما يكونش في احتكاك جامد أو ما فيش احتكاك أصلا بينها وبين الرجال يعني إلا للضرورة وفي حدود ال الأدب وفي حدود الاحتشام وفي حدود الدين بفضل الله سبحانه وتعالى رقم خمسة حبايبي من أسباب الوقوع في الحب المحرم أصدقاء السوء وده معروف طبعا سبب عظيم جدا وسبب صعب جدا يعني أن فعلا أصدقاء السوء الصاحب ساحب الصاحب بيجر صاحبه للمهالك تلاقي الولد قاعد جنب زميله سواء في الثانويه او في الجامعه او في الشغل ويبتدي يقعد يحكي له عن علاقاته وعن مغامراته العاطفيه وفي المقابل تلاقي برضه البنت قاعده جنب البنت طبعا الا من رحم الله سبحانه وتعالى قاعده تحكي لها عن مغامراتها العاطفيه وتوري لها صوره الولد بتاعها اذكر مره كنت بدي درس زمان في احدى المناطق الشعبيه وبعد ما اديت الدرس في المسجد وانا خارج فالشاب اللي كان بيدعوني لهذا الدرس بيقول لي انا عايز اوريك منظر عجيب جدا شايف المدرسه المدرسه اللي هناك ديت قلت له اه قال لي دي مدرسه ثانوي صنايع قلت له ايوه قال لي يوم السبت اللي فات كان فيها مشكله عجيبه جدا بنت كانت والمدرسة مختلطة بين الشباب وبين البنات بنت حصل علاقة عاطفية بينها وبين ولد فالبنت التانية راحت يعني ايه خدت منها الولد ده فالبنت جت لها تاني يوم عياذا بالله معاها سلاح سكينه تخيلوا والتانيه جايبه لها سكينه ودخلوا ضرب في بعض فرقتين ضد بعض وعوروا بعض علشان الولد البنت دي خدت الولد بتاع البنت دي وكانت مصيبه كبيره جدا بسبب ايه بسبب التربيه الخاطئه وبسبب عدم وجود الوازع الديني بسبب ان مفيش اب وام يقولوا عيب وحرام وحلال وعيب ومش فاهم مش فاهمين ولادهم المساله ديت وكل ما يشغل الاب بكل اسف هو ان بنته تاخد شهاده ويبقى معاها سلاح زي ما ما بيقولوا بصرف النظر بقى إذا كان هذا التعليم بسبب بالأساليب الحديثة ديت وبالاختلاط الشديد بين البنات وبين الشباب هيقضح في حيائها وفي دينها وفي عفتها و و وفي مروءتها ومش مهم عند الأب المهم في النهاية إن البنت تاخد شهادة بصرف النظر إيه اللي هيحصل لها ودي مسألة خطيرة جدا ربنا عافينا وعافيكم من ضمن الأسباب أيضا في الوقوع أو من أسباب الوقوع في الحب المحرم عدم غض البصر شوف ربك حبيبك سبحانه وتعالى بيقول إيه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هو الأصل الآية إيه كل المؤمنين غضوا من أبصارهم صح كده إنما ليه الآية جت كده قل للمؤمنين يغضوا صح كده ال ال ال السياق بتاع شوف ماشي ازاي قال, قال كلمة يغضوا ليه حسن ظن من ربنا بيك يا مسلم ان كأن الآية بتقول كل, المؤمن كل المؤمنين غضوا أبصاركم يغضوا أبصارهم كأن النتيجة واضحة في الآية هتقول له يغض لابد ان هو يغض يبقى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وفي الآية نفسها وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن أخويا وحبيبي أختي الفاضلة العين مفتاح القلب لو قعدنا نطلق النظر الرجل يطلق يطلق النظر للبنت والبنت تطلق العنان لبصرها في كل الرجال اللي حواليها هيخدش ده في حيائها وفي دينها وفي النهاية هيقع المحظور بأن هيحصل عشق حرام هيحصل حب محرم هيحصل علاقات آثمة وفي النهاية هنندم حيث لا ينفع الندم واحنا قلنا يا جماعة ان الشاب ليه تقعد تبص لواحدة ما هيش حلال ليك لسه ما هيش زوجتك ولا هي واحدة من محارم بتوعك وتقعد تصير في شهوتك وانت اصلا ما انتش عندك قدرة الان على الزواج ليه عامل زي اللي نفسه ياكل كباب فكل لما يعوز ياكل كباب يمشي قدام محل كباب ويفضل يشم ويقول مش قادر وتعبان جدا وعنده ازمه نفسيه طب ايه طالما انت معكش فلوس بعدي ليه من قدام محل الكباب خليك عدي قدام محل الفول وانت عارف الفول عندنا في مصر فرض عين ربنا يرزقنا اياكم الاخلاص يا رب العالمين ويبارك فيكم وشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ولا تتبعوا خطوات الشيطان وتحضرنا هنا قصة برصيس العابد برصيس العابد رجل من بني إسرائيل كان بيعبد ربنا وكان قمة في العبادة في يوم من الأيام ثلاثة من شباب بني إسرائيل رايحين يجاهدوا أو رايحين في سفر طويل وعندهم أختهم هيسيبوها عند مين فقالوا ما فيش حد يؤتمن على أختنا إلا برصيص العابد راحوا له قالوا له برصيص أنت رجل عابد وعايزين نخلي أختنا عندك عندك بس لحد ما نرجع لهم لا لا يمكن أنا ما خليش عندي واحدة أبدا قالوا له ده أنت رجل عابد يعني ولا يمكن تتأثر بهذا وبعدين إحنا يعني بنعافيك من هذه المسألة هنبني لها بس صومعة جنب الصومعة بتاعتك يا دوب بس تطمن عليها وأدي الفلوس حط لها الأكل بس قدام الأوضة أو الغرفة بتاعتها وخلاص قال حاضر المهم هم سافروا من هنا وابتدى يحط لها الطعام في منتصف الطريق وهي تخرج تجيب الأكل وترجع الغرفة بتاعتها وخلاص جاله الشيطان قال له يعني حرام عليك طب ليه كده طب بدل ما تتعبها ما تحط لها الأكل قدام الغرفة فقال طب خلاص فراح حط لها الأكل قدام الغرفة مرة الثانيه الشيطان قال له طب يعني خبط عليها حتى حسسها بونس يعني قاعدة لوحدها ومسكينة وأهلها مسافرين خبط عليها وبكل شاكة كده قول لها الأكل جاهز وكده وخلاص مرة في مرة لحد ما قال له طب يعني ده انت رجل عابد انت ممكن تتأثر بواحدة زي دي ده لا يمكن ابدا واخد بالك خش كل معاها وونسها مفيش مشكلة دخل اكل معاها عياذا بالله نظر اليها فتن بها وقع عليها فحملت فجاله الشيطان قال له طب ده انت كده هتضيع ده اهلها قربوا يجوا هيعرفوا ان هي حملت من الزنا عياذا بالله هيقتلوك وهتبقى فضحتك بجلاجل زي ما بيقولوا يعني فعمل قال له اعمل ايه قال له اقتلها واخلص منها قتلها هي والجنين و... ودفنها لما جم اخواتها الثلاثه سالوه فين اختنا يا برصيس قال لهم قدر الله ما شاء فعل دي ماتت و... وانا دفنتها حزن ومشوا خلاص هنعمل ايه جالهم الشيطان هم الثلاثه في ليله واحده لهم اختكم برصيص العابد زنى بها عياذا بالله وحملت فقتلها هي والجنين ومدفونه في المكان الفلاني وهم قاموا هم الثلاثه حكوا لبعض الرؤيه اللي شافوها ديت وراحوا لنفس المكان اللي حدده لهم الشيطان ولقوا فعلا اختهم مقتوله ومدفونه فراحوا جابوا برصيصه وصلبوه فجاله الشيطان قال له الوحيد اللي يقدر ينجيك من اللي انت فيه ده انا قال له ازاي قال له تسجد لي من دون الله قال له طيب اسجد لك فسجد له فقال الشيطان اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين فده من باب قول المولى عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان رقم سبعة اخويا وحبيبي من اسباب الوقوع في الحب المحرم وسامحوني انا بقول بسرعة علشان نلحق يعني ايه نقول الاسباب والعلاج علشان الحلقة القادمة تكون عن العقد ان شاء الله من اسباب ايضا الوقوع في الحب المحرم الاعلام الهابط بكل أسف وبكل حزن وحسرة وسامحوني ان الاعلام النهارده نجد ان اكتر الافلام والمسلسلات كلها تقريبا بتدور حوالين مشاهد جنسيه وحب يعني رومانسي وعلاقات دراميه فوق الخيال بقت المساله وفي النهايه بيقول لك احنا بنقدم رساله فنيه رسالة فنية وابتلينا في هذا الزمان بعدد من المخرجين اللي يعني سامحوني اللي عندهم يعني الوازع الدين عندهم شبه مش موجود خالص كل ما في الأمر عايز ينجح فيلم يبقى يركز أكبر قدر من المشاهد الفاضحة في الفيلم وبدا بعتبر ده إن ده أكبر نجاح وده أكبر حاجة تدعو الشباب إن هم يخشوا ويشوفوا الفيلم و ويجيب أعلى إيراد بسبب كثرة العاريات في هذه الأفلام ولا حول ولا قوة إلا بالله فبنقول للقائمين على هذه الأفلام الإسلام وعلى الإعلام بنقول اتقوا الله واعلموا جميعا أنكم موقوفون بين يدي الله وسيسألكم عن كل صغيرة وكبيرة ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة رقم 8 من أسباب الوقوع في الحب المحرم تأخر سن الزواج ليه يا جماعة بنأخر سن الزواج واحد يقول ودي عايزة كلام يا شيخ محمود طبعا إمكانيات مفيش إمكانيات للشباب أقول يا جماعة نخلي عندنا يقين في الله وناخد بالأسباب ومش لازم عشان هتجوز مش لازم يبقى البيت بتاعي أو الشقة بتاعتي على سنجة عشرة زي ما بيقولوا ومش لازم يبقى عندي من الإبر للصاروخ احنا مش أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم النبي اللي كان بينام على وسادة من الليف صلى الله عليه وسلم النبي اللي كان بينام على وسادة يعني حشوها ليف وكان وسادة خشنة جدا جدا وده من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بنقول يكفي يا جماعة أمور بسيطة جدا ما بقولكش نام على ليف ما بقولكش نام على الأرض لكن بقول أمور بسيطة جدا غرفة نوم بسيطة حاجات بسيطة كده تقدر تبدأ بيها وبعد كده ربنا هيوسع عليك وكبر بيتك وكبر عفشك وظبط حياتك ولكن ابدأ بداية بسيطة وبنقول للأهالي يا جماعة إذا جاءكم أو إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه شوف ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل ربنا هيغنيهم ويكرمهم إن شاء الله ولكن ابدأوا مع الشباب يسروا لهم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وعايز اقول بكل اسف طبعا القوانين الجديده بتجرم وتحرم ان البنت تتجوز اقل من 18 سنه لكن عايزين نقول اللي بيصدر القوانين دي بنقول يا جماعه الخير ربنا يبارك فيكم البنت اذا اكتملت انوثتها وكانت ناضجه وتستطيع انها تقوم باعباء البيت ايه المانع انها تتزوج بصرف النظر ما ممكن يكون عندها 30 سنه وغير ناضجه وممكن يكون عندها 16 سنه وناضجه وانتوا عارفين ان امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها تزوجت وعمرها 9 سنوات تسع سنوات كانت أمنا عائشة متزوجة رضي الله عنها وارضاها ودوت يعني حديث رواه البخاري طبعا حديث زواج أمنا عائشة وعندها تسع سنوات ولا يستطيع أحد أن يقتح في هذا الكلام ولا أن يقول أن النبي تزوجها وهي صغيرة في السن وما كانش ينفع يتجوزها مين قال الكلام ده أمنا عائشة يا جماعة في هذا الوقت كانت فتاة بالغة عاقلة دينة مكتملة الأنوثة تستطيع أن تحتمل تتحمل أعباء البيت كله بفضل الله لأن أنتوا عارفين أن البنت بتبلغ في سن مبكرة في الأماكن الحر الحر مثل جزيرة العرب أو مثل الأماكن الاستوائية إلى غير ذلك بالإضافة إلى أن بفضل الله سبحانه وتعالى أن أمنا عائشة كان ربنا سبحانه وتعالى كلمها بكمال العقل وخدوا بالكم من حاجة لبعض الناس اللي بي بيستحن يذكر أن أمنا عائشة تزوجت في هذا السن يا جماعة الخير لو كانت ديت تهمة للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش أبو جهل ولا أبو لهب ولا عقبة بن أبو معيط كانوا فوتوها أبدا ما كانش حد من كفار قريش فوتوا التهمة ديت على النبي وسابوها كده من غير ما يتكلموا لكن لما كانت ما هياش تهمة هم سكتوا ما اتكلموش فلو كانت تهمة فعلا في حق النبي ولا في حق أمنا عائشة ولا في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان المشركين أول من تكلم عنها لكن الشبهة دي ظهرت من قد إيه من حوالي 50-60 سنة تكلم عنها بعض الناس اللي الذين يعادون الإسلام رقم تسعة أخوي وحبيبي من أسباب الوقوع في الحب المحرم خضوع البنت بالقول وتعمد إثارة الشباب من حولها إنها تقعد ترقى في صوتها وتحاول يعني تعمل بقى نفسها يعني ايه آه في قمة الرقة والأنوثة و وتقعد ترخم في صوتها زيادة عن اللزوم الكلام ده يا جماعة حرام حرام ان البنت تقعد ترقق في صوتها قوي كده بالمنظر ده امام الرجال رققي صوتك قدام زوجك ما يبقاش صوتك قمه في الرقه مع الغرب وتيجي عند جوزك تلاقي نفسك يعني ايه لا يعني تجملي لزوجك تجملي قدام اسرتك قدام اخوك قدام والدك قدام والدتك اخواتك قرايبك محارمك ماشي انما قدام رجال اجانب لا خلي صوتك يعني مش عايز اقول اجش لا طبعا لكن عايز اقول يبقى الصوت معقول صوت كده بتتكلمي بوقار وباحترام المولى عز وجل بيقول لأمهات المؤمنين أطهر نساء العالمين يقول جل وعلا لهم أو لهن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ده الكلام ده لمين يا جماعة لأمهات المؤمنين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض هو مين اللي هيسمعهم الصحابة اللي هم خيرة خلق الله وأفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين ربنا بيقول لأمهات المؤمنين اتكلموا بدون خضوع في القول عشان ما يطمعش اللي في قلبه مرض فإذا كان واحد من الصحابة ممكن يكون في قلبه ذرة مرض فيفتن بسبب هذا الخضوع فما الظن عياذا بالله بإحنا بقى بأحوالنا وأحوال كتير من الناس اللي عايشين في زمان الفتن تخيل الصحابة اللي هم أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لأمهات المؤمنين ما حدش فيكم يخضع بالقول حتى لا يطمع إنسان في قلبه ولو ذرة مرض ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين يجي السؤال المهم بقى طب انت اتكلمت عن اسباب الوقوع في الحب المحرم طبعا في عجاله سريعه والا فكل سبب الاسباب ديت عايز درس كامل لكن علشان يبقى رتم حلقاتنا الى حد ما سريع جدا وعلشان نقدر نستفيد باكبر قدر من الحياه الاسريه وان شاء الله هنتكلم عن يعني حاجات كتيره جدا خاصه بالحياه الاسريه وعلاج المشاكل الاسريه وكيفيه الزواج الشرعي الحلال وحق الزوج وحق الزوجه وحل المشكلات الزوجيه كيف نحل المشكلات الزوجيه وازاي يكون في سعادة موجودة في بيوت المسلمين ده إن شاء الله هنعرفه من خلال الحلقات القادمة بفضل الله سبحانه وتعالى طيب تعالوا نتكلم في عجالة سريعة عن العلاج انت النهاردة شخصت المرض اوعى تسيبنا قبل ما تقول العلاج طبعا العلاج موجود بفضل الله وسهل ميسور وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه أول سبب وأعظم سبب من أسباب علاج الوقوع في الحب المحرم الاعتصام بالله يقينا يقينا أخوي وحبيبي يقينا أختي الفاضلة مفيش حاجة في الدنيا نقدر نعملها إلا بأمر الله سبحانه وتعالى إن احنا يقينا عارفين إن مفيش حاجة في الدنيا يعني تنجينا من الفتن إلا إن احنا نعتصم بالله سبحانه سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هو القادر ان هو يعصمنا من الفتن الشاب اللي وقع في فتنه محرمه الشاب اللي وقع في علاقه محرمه يقول له يا رب انا ماليش غيرك يا رب انا ضعيف انا ذليل انا مكسور يا ربي انا اتفتنت بفتنه هذه البنت يا رب انا وقعت في الحب المحرم يا رب نقي قلبي ونظف قلبي من الحب المحرم واملأ قلبي بحبك يا رب وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك يا رب يا رب خلي قلبي كله مليان بحبك يا رب تعالوا نكمل العلاج ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم بعد الفاصل أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي تعالوا نرجع ونشوف العلاج إزاي نعالج الحب المحرم من قلوبنا وإزاي نخرج هذا الحب المحرم ونملأ قلوبنا بمحبة ربنا سبحانه وتعالى الحقيقة حاجة غريبة جدا سمعت كلام من شباب كتير جدا بيقولوا بيقولوا إن البنت في الجامعة لو ما كانتش وقعت في أي علاقة حب محرمة بيقولوا دي أكيد مريضة نفسيا تخيلوا والله بلا مبالغه بيعتبروا البنت اللي مش ملهاش boyfriend واللي ملهاش اي علاقه محرمه مع اي شاب بيعتبروها يعني انسانه مريضه نفسيا معقده مش طبيعيه و بقى أصبح الحلال هو الحرام وأصبح الحرام هو الحلال ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين ويثبتنا وإياكم على الإيمان وعلى الطاعة عايزين نثبت في زمن الفتن عايز أقول حاجة أنا لو قلت أول سبب من أسباب النجاة من الحب المحرم الاعتصام بالله عارف ليه؟ لأن أنت لو اعتمدت على قدرتك وعلى نفسك هتضيع عارف عامله زي إيه؟ زي اللي مبتلى بشرب السجاير يا رب توب على كل مدخن يا رب العالمين اللهم آمين يقول إيه؟ يقول ما تشغلش بالك انا في اي وقت بفضل الله اقدر ابطلها ما تشغلش بالك وقت ما عاوز ابطلها ابطلها بمزاجي يجي يحاول يبطلها يروح يقلل من نسبه السجاير بدل ما 20 يبقى 18 يبقى 16 لحد ما يرجع لاول ما يبقى يا دوب سيجارتين يرجع تاني لعلبه سجاير ليه لانه اعتمد على نفسه انما لو مسك علبه السجاير وكسرها وقال يا رب انا تركتها من اجلك يا رب انت يا رب اعني على اني ما ارجعش للسجاير ابدا ربنا هيعينك لان انت لجأت له وانكسرت بين ايديه عارفين يا جماعة ألذ حاجة في الدنيا وأجمل حاجة في الدنيا إن أنت تذل نفسك لله وإن أنت تنكسر لله كتير من الشباب كان يسألني يقول لي أعمل إيه عشان تكون دعوتي ناجحة وعشان ربنا يوفقني وعشان وعشان أقول له ذل نفسك لله عارف أنا قبل ما أكتب أي كتاب من كتبي لازم أصلي ركعتين وأذل نفسي وأبرغ جبهتي في التراب وأقول له يا رب يا رب أعني يا رب إن الكتاب ده يبقى توفقني في كل كلمة وكل حرف يا رب اللهم اصنعه على عينك واجعله خالصا لوجهك وانفع به المسلمين وهو واقعد اذل نفسي الله فربنا يوفقنا الاقي القلم كانه شغال لوحده كان القلم بيكتب لوحده هو بقدرة الله سبحانه وتعالى فعشان كده بقول اعتصم بالله سبحانه وتعالى تاني حاجة من اسباب النجاة من الحب المحرم الزواج المبكر ونصيحة بقى خدها مني كده بيني وبينك هتتجوز بدري هتخلف بدري هيبقى اولادك اصحابك وحبايبك مش قد ايه هتتجوز متاخر هتخلف وانت كبير العيال يقولوا لك يا جدو مش بتاع كوره لا هتبقى جدو بجد يعني فاهم ازاي عشان كده بقول لك فرحه كبيره قوي ان انت تكون مثلا متجوز وعندك 20 سنه ابنك يوم ما بقى عنده 20 سنة انت بقى عندك 40 سنة لسه في عز شبابك بقى فكرك قريب منه بتكلمه هو فاهمك وانت فاهمه واخده تحت باطك كده صاحبك وانت صاحبه وسره عندك وسرك عنده حبيبك وروح قلبك تمشي معاه تحس بفرحة كبيرة قوي ان انت ليك صاحب بتحبه وبتخلص له وهو بيحبك وبيخلص لك لان مفيش حد اخلص ليكم من بعض ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين رقم ثلاثة من اسباب النجاة من الحب المحرم واحنا في انتظار اتصالكم بعد 10 دقائق ان شاء الله غض البصر وبعد عن الاختلاط اخونا حبيبي غض بصرك ربنا يكرمك ويحفظ لك نور عينيك نور عينيك اللي هو اجمل حاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن ذهاب نور العينين قال كما عند البخاري من اخذت حبيبتي سمى العينين دولت حبيبتي ليه لان من خلال العينين بتحب الدنيا وبتحب متاع الدنيا وزهرة الدنيا من اخذ حبيبتيه فصبر واحتسب عوضته منهما الجنة حافظ على نعمة البصر اللي هي نعمة ما فيش بعدها نعمة حافظ على نعمة البصر لأن ممكن ربنا قادر ربنا زي ما انت عمال تبص على النساء قادر ربنا ياخد عينك ربنا يعافيك يا رب العالمين ساعتها تقول يا رب رجع لي عينيا ومش هبص على الرجالة حتى مش على الستات أو على النساء بس مش هبص على أي حد خالص فأدي النعمة موجودة حافظ على النعمة ربنا يبارك فيك يا رب العالمين رقم خمسة أو رقم أربعة من ضمن أسباب النجاة من فتنة الحب المحرم الإكثار من الصيام مش قادر تجوز صوم على قد ما تقدر حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقاية من الوقوع في الأشياء المحرمة فإنه له وجاء رقم خمسة العب رياضة على قد ما تقدر انت لسه شباب بس ما تلعبش رياضة محرمة يعني ما تروحش تلعب ملاكمة لأن الملاكمة دي لعبة محرمة لأن النبي نهى عن ضرب الوجه والملاكمة كلها ضرب في الوش ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين العب رياضة على قد ما تقدر العب رياضة واجري وتنطط كله في الحلال وابعد عن أي حاجة محرمة ما تبقاش ماشي بمايو وعريان قدام النساء أو أو واحدة لابسة مايو قدام الرجال وبلعب رياضة لا نلعب رياضة محترمة رياضة يكون النساء لوحدهم والرجال لوحدهم ويكون رياضة حلال ما يكونش فيها حاجة محرمة ولا فيها مخالفة لأمر الشرع ولا تلهنا الرياضة عن عبادة الله سبحانه وتعالى العب رياضة رياضة بتصرف الشهوة وبتقوي الجسم وتقوي الذاكرة وتقوي المناعة وتخلي صحتك ما شاء الله وتخلي بفضل الله سبحانه وتعالى عندك أخلاق عالية جدا لأن أنت حاسس ما شاء الله عندك صحة وزي ما بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم رقم ستة أخوي وحبيبي اشغل نفسك بهم وقضية وادعو إلى الله ما يبقاش همك كله في البنت وقابلها ازاي وتعرف عليها ازاي ونخرج نروح فين ونفكر في ايه ونتفسح فين هي دي افكار هي دي هموم يا جماعة خلي همك خدمة دين الله خدمة وطنك خدمة اسرتك خدمة نفسك خلي همك عالي ما شاء الله وهمتك عالية خلي همك كله وقضيتك كلها ازاي ان انا افكر اخدم دين ربنا سبحانه وتعالى ازاي افكر في هداية جيراني واهلي وحبايبي ازاي افكر في هداية اصحابي ازاي افكر في ان انا ربنا يجعلني سبب في خدمة وطني حبيبي هو حب الوطن حرام حب الوطن يا جماعة يعني سبحان الله ده يعني ما اقدرش اقول ابدا ان هو يعني يعني حاجة بعيدة عن الدين بالعكس هي من اصل ومن لب الدين حبيبك صلى الله عليه وسلم يوم ان ترضى من مكة بكى وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت كلمة أخيرة حبايبي وأهلي وناسي كلمة أخيرة عايز أقولها لكل شاب لكل بنت وقعت في علاقة محرمة ولكل شاب وقع في علاقة حب محرمة عايز أقول يا ترى فكرتوا في يوم من الأيام أن أنتوا هتقابلوا النبي على الحوض هتقولوا له إيه هتقول له إيه لما تقابل النبي يقول لك أنا منعتك عن الحب المحرم وقلت لك روح اتجوز وقلت يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وربنا نهاك عن اتخاذ الأخدان, الأخدان والخدن والعشيقة وال... والعلاقات المحرمة ديت فليه وقعت في الحب المحرم هتقول ايه للنبي هتقول ايه قبل النبي هتقول ايه لله لما تقف بين ايديه ويسألك حبيت وقعت في الحب المحرم ليه رغم ان انا قلت لك عايز تتجوز الحلال قدامك اهو واعمل اللي انت عايزه وعيش الحلال وعيش الحب في الحلال وحب زوجتك وعيش معاها اجمل قصة حب في الدنيا ولكن في الحلال ليه سبت الحلال وقعت في الحرام هتتسأل قدام ربنا سبحانه وتعالى يعني عايزك تتخيل اللحظة اللي انت وكلنا كلنا هنخرج من الدنيا ديت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى أخويا حبيبي تخيل اللحظة اللي هتنزل فيها قبرك وتخيل اللحظة اللي هتنزلي فيها قبرك الشاب اللي وقع في حبك بقاله ست سنين وسبع سنين لا يمكن يرضى ينزل معاك قبرك ربع ساعة يقعد معاك يونسك ليه لانه خلاص ما يقدرش يجي معاك للمكان دوت فكري لما تنزلي القبر بالعمل الصالح اللي ينور قبرك بفضل الله سبحانه وتعالى بدل ما تنزلي بالحب والعشق المحرم وتتسئلي امام الله سبحانه وتعالى وتلاقي القبر بدل ما هو منور بنور العمل الصالح وبالتسبيح والصلاة والذكر والصلاة على النبي تلاقي القبر مظلم بسبب العلاقات المحرمة والعشق المحرم والزواج العرفي والخيانات ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين عايزكم تتخيلوا لحظة الوقوف بين ايدين ربنا لما يسألنا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا عايزكم تتخيلوا لحظة وقفكم في الميزان انتم وأعمالكم الإنسان هيتوزن وعمله هيتوزن والصحف هتتوزن لما نقف ميزان وقلوبنا مليانة حب لله الميزان تقيل ولما يكون قلوبنا مليانة حب محرم الميزان هيخف وهيتقل ميزان حسناتنا ربنا عافينا وعافيكم عايزين نتخيل الصراط اللي هو أدق من شعرة وأحد من السيف وتحتيه نار جهنم ربنا عافينا وعافيكم اللي عاش على الحب الحلال واللي عاش بيحب ربنا وبيحب نبينا وبيحب زوجته وأمه وأبوه بيحب كل حب حلال هيعدي بسرعة واللي عاش على الحب المحرم الحب المحرم هيشد ويوقعه تسمعوا ربنا يعافينا ويعافيكم عايزين نتخيل ان في النهاية في جنة وفي نار وان المستقر في النهاية اما في الجنة واما في النار يا شباب الحقوا توبوا لان في شباب كان نفسهم يتوبوا لكن ماتوا قبل ما يتوبوا والله أسعد لحظة في عمركم يوم ما ربنا يكرمكم وتتوبوا شوف سيدنا النبي عليه السلام قال إيه لكعب بن مالك قال يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك أفضل يوم مر عليك يا كعب منذ أن ولدتك أمك لحد هذه اللحظة يوم ربنا أنزل التوبة بتاعتك أنت والاثنين اللي معاك ثم تاب عليهم ليتوبوا ورغم ده كله بقول لكل اللي واقع في الحب المحرم سواء كان بنت أو ولد لا تقنطوا ولا تيأسوا من رحمة الله توبوا دلوقتي جددوا البيعة مع رسول الله ابدأوا صفحة جديدة ربنا هيكرمكم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما دي كانت يعني نبذة يسيرة كده عن أسباب الوقوع في الحب المحرم وكيفية النجاة معانا الأخت أسماء من مصر السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود يا أهلا وسهلا انا من القاهره يا أهلا بحضرتك أخت أسماء عامل ايه يا شيخ محمود ربنا يعز حضرتك ويبارك فيكي طب الاتصال قطع آه، طب ما نقرأ جرو- يعني رسائل الجروب جروب الفيسبوك ع- يعني في هدايا ليلة 31 آه، الليلة رقم 31 الليلة دي يعني الأخت ذكرى عبد القادر من فلسطين بتقول لبست الخمار بفضل الله ثم دعائكم ربنا يبارك فيك يا أخت ذكرى الأخت أم ريان قالت هديتي للرسول للرسول صلى الله عليه وسلم هي القيام لصلاة الفجر والمواظبة عليها آه، حامل لواء النهضة بيقول هديتي للنبي الحفاظ على صلاة الفجر ومحاولة نصرة الإسلام ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخ حسام خالد قال ال- هديتي المحافظة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آه، الأخت بشرى من المغرب قالت هديتي الحفاظ على صلاة الفجر والالتزام بالحجاب اختي مسلمه تائبه كاتبه كده يعني بتقول هديتي للنبي عليه السلام ساداوم على قراءه جزء من القران يوميا وسامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الاخت ريهام قالت جعلت لي ورد يومي من القران والمداومه على الذكر والصلاه على النبي وافشاء السلام آه، الأخت مسعودة قالت أدعو دائما آه، أدعو الله دائما أن يملأ قلبي بحبه سبحانه وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم الأخت أم أسامة قالت هديتي للنبي أن أربي أبنائي تربية إسلامية صحيحة طب معنا التليفون الأخت غزال من إيطاليا السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
والله انا بتفرج عليكم لا.
مش كتير لكن اختي هي اللي جت لكم ما جت برامج جميله جدا ربنا بت- يبارك بتمر على شاقه لازم تشوفيها ربنا يبارك فيك بس انا قلبي دل- دلوقتي بيدق كتير علشان بدات اتفرج لها واحبها كتير ربنا يكرمك يا رب لأن- آه، لأن مستوايا مش يعني لايق لأني بشتغل في في زي ما زي ما بيقولوا في المشروبات الحرام وبشتغل في أشياء يعني شوية حساسة طب ناخد بالأسباب يا أخت غزال ربنا يبارك فيك يا رب العالمين و... و... ونحاول نترك يعني العمل دوت لله سبحانه وتعالى آه، و... ونبحث إن شاء الله عن عمل حلال بدل ما نقدم مشروبات محرمة ويعني إن شاء الله وبما إن اسم حضرتك غزال فإن شاء الله تسرعي إلى التوبة إن شاء الله ربنا يبارك فيكي وما فيش أسرع من الغزال فنتمنى تكون السرعة ديت إن شاء الله في التوبة إن شاء الله ربنا يبارك فيكي يا أختي الفاضلة الأخت أسماء تاني س- واحدة تانية طيب السلام عليكم ايوه السلام عليكم ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، زي حضرتك يا أهلا وسهلا بحضرتك بقول لحضرتك انا جوزي عنده 65 سنه ربنا يدي الصحة يا رب ربنا يخليك بس للاسف مدمن وبيشرب كل حاجه نعم.
وماشي في الحرام لحد رب- هذا السن ربنا يعافينا.
ومتضايق مني جدا وبيتعامل معايا بالفاظ مش كويسه الله.
وسب وشتيمه وسب دين وكل حاجه لا حول ولا قوة إلا بالله فانا يعني طلقني مرتين وثالث مره بيقول عليا الطلاق ما هلمسك ولا هاجي ناحيتك سبحان انا الله.
مش عارفه اعمل ايه وفي نفس الوقت مش عايزه اعيش معاه بس ظروفي ما تسمحش ان انا اقرب ربنا يحفظك يا اختي اسماء طيب ربنا يعني يخليك.
انا عايز حضرتك بس الاول حاولي تذكري بالله حاولي تخليه يشوف آه، حاولت بكل آه، الطرق يعني باهلي واهله ودي- وعملت كل اللي ربنا قدرنا عليه ورحت عملت له عمره أو خرجت معاش عملت له عمره عشان يمشي يتقي الله خ- برضه ما فيش فايده عموما يعني ربنا سبحانه وتعالى طبعا جوزت له طبعا السؤال البنات برضه واضح ما فيش فايده بنتين اتنين نعم، وبنتي نعم.
عروسه ماتت نعم.
ما ما حزنش عليها ومشي في الحرام لا برضه حول ولا قوة إلا بالله ربنا يعفو عنا يا فانا مش رب.
عارفه اتصرف ازاي طيب آه، سؤال واضح ربنا يبارك فيك يعني حاول على قد ما تقدري ربنا بيقول وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها حاولي بقدر الامكان اخت اسماء حاولي ان انت تدعيه حاولي تخلي حد يكون قريب منه ويذكره بالله لعله وعسى تكون دي سبب هدايته لان هدايته هتم... هتنفعك وهتعود عليك بالخير وعلى اولادك ربنا يحفظك طب في عجاله سريعه كده قبل ما يخلص الوقت نشوف آه، بقيه الهدايا اخت ام اسامه قالت هديتي للنبي عليه السلام اربي ابنائي تربيه اسلاميه صحيحه الاخ محمد مشبوك من المغرب هديتي هي الاكثار من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وانا بر امي وابي الاخ ميدو صالح قال هديتي التزامي باداء الصلاه في اوقاتها الاخت الاء مجدي قالت قراءه سوره السجده والملك كل ليله آم، آه، طب ما طب الاخ مصطفى السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا شيخ محمود عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بعد اذن حضرتك انا عندي مشكله يمكن هي ملهاش علاقه بموضوع الحلقه خالص بس هو نعم.
موضوع مهم جدا يعني اتفضل يا اخ مصطفى انا مطرب وملحن موجود في شركه ما شركه انتاج نعم والحمد لله رب العالمين ربنا كرمني بقالي فتره وبصلي في الجامع الحمد لله ومواظب على ربنا الصلاه يرزقك.
وقراءه وقراءة القران الحمد لله ربنا يتقبل يا رب بس عايز عايز اعرف ايه حكم الغنى بالظبط والمزيكا هل لو انا قدمت كلام كويس مش كلام آه، مسف او الى اخره هل ده حلال ولا مش حلال ربنا يبارك فيك يا رب ويا ريت لو يبقى فيه ان انا اقدر اسيب الموضوع واقدر اعمل حاجات دينيه ويبقى ايه حكمها ربنا يكرمك يا استاذ مصطفى ويحفظك وينفع بصوتك الجميل عايزين نقول ان ان الصوت ده نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى لكن النعمه دي لابد ان احنا نصونها ونستعملها في حاجه ترضي ربنا سبحانه وتعالى اكيد حضرتك سمعت كتير عن مطربين تابوا ورجعوا لربنا سبحانه وتعالى هم تابوا من ايه تابوا من حاجه هي محرمه فربنا يبارك فيك لو قدرت تقدم حاجه دينيه كده محترمه زي اللي بتتقدم على قناه اقرا زي اللي بتتقدم على قنوات كتيره من القنوات الدينيه آه، تقدر تقدم حاجه ان شاء الله فيها يعني من غير مزيكا وف- وحاجات كده آه، كلام هادف وجميل فيبقى شيء جميل ربنا يبارك فيكم الوقت معاكم بيجري بسرعه وربنا يبارك فيكم حقيقي بتوحشوني جدا والله بتمنى كل يوم يبقى يوم الثلاث ربنا يجمعنا وإياكم على الخير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم نلتقي الحلقه القادمه مع العقد ان شاء الله بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن من القلوب الإيمان اختفى